بحيلك واشتاق لحبي اشتاق لحبي غصب عني غصب عني يا حبيبي مهما اقول هبعد واخبي بلقى روحي بحملك واشتاق لحبي اشتاق لحبي غصب عني غصب عني كمان بصدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمن غصب عني كمان بصدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمن واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه وياك انا انا اعمل ايه وياك وحبك اقوى مني اقوى مني غصب عني يا حبيبي مهما اقول هبعد واخبي بلقى روحي بحملك واشتاق لحبي اشتاق لحبي غصب عني غصب عني يا حبيبي مهما اقول هبعد واخبي بلقى روحي بحنينك واشتاق لحبي اشتاق لحبي غصب عني غصب عني كمان بصدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمني غصب عني كمان بصدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمني واعمل ايه كل الحبايب اشتياقي يا حياتي وانت غايب اشتياق واشتياق كل الحبايب بس عزة نفسي بتخلينا بايب بس عزة نفسي بتخلينا داري واقدر اصبر وابتسم ابتسم في عز ناري اشتياقي يا حياتي وانت غايب اشتياق واشتياق كل الحبايب اشتياقي يا حياتي وانت غايب اه اشتياق واشتياق كل الحبايب بس عزة نفسي بتخلينا داري اه بس عزة نفسي بتخلينا داري واقدر اصبر وابتسم ابتسم في عز ناري اشتياقي يا حياتي وانت غايب اشتياق واشتياق كل الحبايب اشتياقي يا حياتي وانت غايب اشتياق واشتياق كل الحبايب بس عزة نفسي بتخلينا دار اه بس عزة نفسي بتخلينا دار واقدر اصبر وابتسم ابتسم في عز ناري يجرى ما يجرى يجرى ما يجرى وما حدش عنده فكرة ما حدش عنده فكرة يجرى ما يجرى يجرى ما يجرى وما حدش عنده فكرة ما حدش عنده فكرة الحقيقة إني بدوب لها وحنين والحقيقة إني بدوب لها وحنين ما حدش عنده فكرة يجرى ما يجرى يجرى ما يجرى محدش عنده فكرة محدش عنده فكرة الحقيقة إني بدوب لهفة وحنين آه الحقيقة إني بدوب لهفة وحنين الحقيقة إني بدوب لهفة آه والحقيقة إني بدوب لهفة وحنين يجرى ما يجرى يجرى ما يجرى وما حدش عنده فكرة ما حدش عنده فكرة يجرى ما يجرى يجرى ما يجرى وما حدش عنده فكرة ما حدش عنده فكرة والحقيقة إني بدوب لهفة وحنين والحقيقة إني بدوب لهفة وحنين والحقيقة إني بدوب لهفة وحنين آه والحقيقة إني بدوب لهفة وحنين وانتظار على نار وانتظار على نار وأفكار حيرانين وأفكار حيرانين وانتظار على نار وانتظار على النار وأفكار حيرانين وأفكار حيرانين وانتظار على نار وانتظار على النار وأفكار حيرانين وأفكار حيرانين وانتظار على نار وانتظار على النار وأفكار حيرانين وأفكار حيرانين وأفكار حيرانين بتغلبني الوحدة وانا وانا وانا وانا مع ناس كتار بتغلبني الوحدة وانا وانا وانا وانا معنا كتار ويصاحبني الصهد حتى بالنهار والدنيا تمر عليا سنين الدنيا بتغلبني الوحدة وانا وانا وانا وانا مع ناس كتار بتغلبني الوحدة وانا وانا وانا وانا مع ناس كتار وصاحبني الصبح حتى بالنهار والدنيا مر عليا سنين الدقيقة بسنين كل ده وانت بعيد واما بتوب من جديد كل ثانية تبقى عيد والحياة بترد ليا والسماح يغلب عليا كل ده وانت بعيد واما بتوب من جديد كل ثانية تبقى ليك والحياة بترد ليا والسماح يغلب عليا آه كل ده وانت بعيد واما بتعود من جديد كل ثانية تبقى عيد والحياة بترد ليا والسماح يغلب عليا قد ما ردي قوية قد ما دموعي قوية قد ما ردي قوية قد ما دموعي قوية حلقت الضعف اللي فيا نقطة الضعف اللي فيا نقطة الضعف اللي فيا عذبتني عذبتني عذبتني إنسانية نقطة الضعف اللي فيا نقطة الضعف اللي فيا عذبتني عذبتني عذبتني إنسانية نقطة الضعف اللي فيا نقطة الضعف اللي فيا عذبتني عذبتني عذبتني إنسانية حملتني حملتني فوق ما يقدر حد يتحمل مني وصلتني عشلك اللوامس حتى من أنا من أنا من أنا حملتني حملتني فوق ما يقدر حد يتحمل ضلال وصلتني وصلتني عشلك انت وانت حتى من انا من انا من انا حملتني حملتني فوق ما يقدر حد يتحمل ضلال وصلتني وصلتني عشلك انت وانت حتى من انا من انا من انا حملتني حملتني فوق ما يقدر حد يتحمل ضلال وصلتني وصلتني عشتك انت وانت حتى من انا من انا من انا حملتني حملتني فوق ما يقدر حد يتحمل ضلال وصلتني وصلتني عشتك انت وانت حتى من انا من انا من انا وامشي ورا قلبي وغرامه في الدنوب وامشي ورا قلبي وغرامه في الدنوب زي الطيران الفراشة عالشموع وامشي ورا قلبي وغرامه في الدنوب وامشي ورا قلبي وغرامه في الدنوب زي طيران الفراشة عالشموع بعرف إني أروح وما أعرفش الرجوع بعرف إني أروح وما أعرفش الرجوع بعرف إني أروح وما أعرفش الرجوع بعرف إني أروح وما أعرفش الرجوع وأمشي ورا قلبي شفت الحب ده إلا معايا معايا انت شفت الحب ده إلا معايا عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه يا منايا من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه يا منايا من كده كده انت شفت الحب ده الا معايا معايا انت شفت الحب ده الا معايا آه، آه. عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه يا منايا من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه يا منايا من كده كده ايه انت شفت الحب ده الا معايا معايا انت شفت الحب ده الا معايا عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه يا منايا من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه عايز اكتر من كده كده ايه شفت الحب ده إلا معايا معايا انت شفت الحب ده إلا معايا ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه وانا من البداية بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حبي لسه ما تعرفش وخاف الحب مني أخاف الحب مني مين حب وما خافش ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه وانا من البداية بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حب لسه ما تعرفش وخاف الحب مني أخاف الحب مني مين حب وما خافش ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه ليه ما بتقدرش ليه ليه ليه ما بتقدرش ليه وانا من البداية بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حب لسه ما تعرفش وخاف الحب مين مين أخاف الحب مين مين مين حب وما خافش قد ما ربي قوية قد ما دموعي أبي قد ما ربي قوية قد ما دموعي أبي نقطة الضعف اللي فيا هي قلبي وانت وانت انت قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحره بعود ليه بعود ليه بعود ليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحره بعود إليك بعود إليك بعود إليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي ما يخاف اللي تاجت نفسه منه بخاف عليك بخاف عليك بخاف عليك واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه لما اوفي بتعاندني وبتراضيك واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه لما اوفي بتعاندني وبتراضيك واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه لما اوفي بتعاندني وبتراضيك واعمل ايه اعمل ايه وانا سر رضا في رأفة بيك من حبي فيك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحره بعود إليك بعود إليك بعود إليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحره بعود ليه بعود ليه بعود ليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي ما يخاف اللي تاهت نفسه منه بخاف عليك بخاف عليك بخاف عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحره بعود ليه بعود ليه بعود ليه آه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحره بعود ليه بعود ليه بعود ليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي ما يخاف اللي تاهت نفسه منه بخاف عليك بخاف عليك بخاف عليك واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه لما عوضتك بتعاندني وبتراضيك واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه لما عوضتك بتعاندني وبتراضيك واعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه عاملي لما وصفي بتعاندني وبتراضيك وعاملي وعاملي وانا في الرضا في رأفة بيك من حبي فيك يا يا حبيبي نقطة الضعف اللي عندي كان منايا تبقى عندك واللي بشعر بيه لوحدي انت تشعر بيه لوحدك انت تشعر بيه لوحدك نقطة الضعف اللي عندي كان منايا تبقى عندك آه، واللي بشعر بيه لوحدي انت تشعر بيه لوحدك انت تشعر بيه لوحدك نقطة الضعف اللي عندي كان منايا تبقى عندك واللي بشعر بيه لوحدي انت تشعر بيه لوحدك انت تشعر بيه لوحدك نقطة الضعف اللي عندي كان منايا تبقى عندك آه، واللي بشعر بيه لوحدي انت تشعر بيه لوحدك انت تشعر بيه لوحدك كان منايا يا منايا يغيرك عفي وحنان كان منايا منايا تبقى أرحم ما في زمان كان منايا يا منايا يغيرك عطفي وحنان كان منايا يا منايا يغيرك عطفي وحنان كان منايا منايا تبقى أرحم ما الزمان فرق التمني عاش تمني والحياة الحياة الحياة ما بتديناش كل الأمان بس يا خسارة يا خسارة التمني عاش تمني آه، بس يا خسارة يا خسارة التمني عاش تمني والحياة الحياة الحياة ما بتديناش كل الأمان بس يا خسارة يا خسارة التمني عاش تمني آه، بس يا خسارة يا خسارة التمني عاش تمني والحياة الحياة الحياة ما بتديناش كل الأمان